إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فكلمة اليوم إليكم تنقسم إلى شقين الشق الثاني بناء على الحاح بعض شبابنا أن أتكلم عن تجربتي أيام كنت طالبا في الجامعة على أساس كيف يتجنب الشباب فتنة الاختلاط وفي نفس الوقت كيف يحرز الطالب تقدما ملموسا وتقديرا جيدا في دراسته لأن كثيرا من الطلبة أذكياء لكنهم لا يعرفون كيف يتفوقون والتفوق صنعه أكثر منه ذكاء يعني هو استعمال الذكاء في الصنعة هو ده حقيقة التفوق فأنا سأبدأ كلمتي الأولى والتي عنيتكم بها ثم أعرج يعني بسرعة على المحور الثاني وكيف كانت حياتنا في الجامعة وكيف أن الله عز وجل من علينا بمسألة اجتناب فتنة النساء أقول ابتداء هناك معنى اشترك فيه كل العقلاء من أهل الأرض على اختلاف مللهم ونحلهم ألا وهو أن الحب داعية للانقياد وأن المحب منقاد وسهل القياد وأنه لا يشعر إطلاقا بأي كلفة إذا أمره حبيبه بذلك وهذا المعنى موجود كما قلت في كلام بني آدم ليس في كلام أهل الإيمان وعبر عنه الشعراء كثيرا في كلامهم كقول القائل مثلا عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب حسبي من الحب أني لما تحب أحب فجعل حسبه والحسب هو الكافي جعل حسبه من الحب أن يحب ما يحب حبيبه وقال القائل وهو المتنبي يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا أي وجدنا وجعل المصدر مكان الفعل وجداننا كل شيء بعدكم عدمه إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم يعني يقول المهم أن ترضى أما الجراح التي أشعر أنا بها أو التي أصابتني أنا لا أشعر بها ليه؟ لأنك رضيت طالما أنك رضيت أنا راضي المحب كالجمل الأنف الأنف حيثما قيدا قاد تعرف الحيوانات منها مذلل ومنها غير مذلل الجمل الطويل العريض ممكن طفل صغير يسحبه وينقاد هذا الجمل لهذا الطفل ليه لأنه أنف أنف يعني يعني في حلقة محطوطة في أنف البعير وأنف البعير دي ما- يعني مسألة يعني آه، شديدة الألم بالنسبة للبعير أي ولد صغير يسحب البعير البعير ينقاد له كما قال تعالى وذللناها له أي جعلناها ذلولا بخلاف البرغوث البرغوث غير مذلل ولذلك أنت ما بتعرفش تمسكه ولا تعرف تتعامل معاه يعني شوف الفرق ما بين البرغوث وما بين الجمل هذا أنف يقاد ليه؟ لأنه أنف الحلقة في أنفه فالمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيل انقاد نقول كذلك المحب كالجمل الأنف حيثما قيل انقاد هذا المعنى موجود كثيرا في كلام الشعراء ومن أجمله وألطفه قول سمنون بن أحمد ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطبت بذلك يعني يقول لو قيل لي طأ أي ضع قدمك في النار أنا على استعداد أن أضع قدمي في النار بشرط أن يكون هذا مدنيا لي منك مقربا لي منك أو مدن لي من وصالك حتى لو بطريق غير مباشر والذي يجعلني أفعل هذا وأنا مسرور أني خطرت بذلك مجرد ما أخطر بذلك أنا يبقى هان كل شيء هذا المعنى المؤسس اللي هو أن الحب داعية للانقياد تلاقي الم- ال- ال- المحب ليس له كرامة مع محبوبه ولا إرادة ولو نظرت إلى حياة ال- ال- الجيل الأول من الصحابة وكيف كانوا يعذبون أشد العذاب ولا يرى الواحد لنفسه كرامة ولا شرفا إذا كان في الله وصدقت محبته بعض الشباب اللي ممكن يكون متصدر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا ذهب إلى بعض العوام يدعوه ممكن العام يستقبله بعبارات خشنة وتصرفات مستفزة فيوم يقول أنا طب وليه كرمت ولماذا أهان هذا المعنى لا يوجد أبدا ما بين الحبيب وحبيبه أبدا بل يستعذب هذا الهوان في سبيل حبيبه وكما قلنا إن أن المحبة قد تدفع المرأة إلى المستقبح عرفا ولا يرى إهانة في ذلك يعني امرأة العزيز مثلا عملت ماذا فعلت مع يوسف عليه السلام أولا لازم تستحضر من هي امرأة العزيز ومن هي ومن هو يوسف يوسف عليه السلام- السلام ليس له حيثية في ذلك الوقت إلا أنه عبد بيع وشروه بثمن بخس دراهم معدودة فهو عبد يباع ويشترى والعبد الذي باع ويشترى ليس له كرامة والمرأة هي سيدة القصر كانت سيدة مصر الأولى هذه المرأة وهي التي تحكم البلاد فعليا وقعت في محبة يوسف عليه السلام وأرجو أن تستحضروا أخلاق أصحاب القصور بكعبه عالي أوي مناخيره في السماء آه، لا يتكلم إنما يشير إلى ما يريد يعني شوف الكبر على أسمى معانيه عند أهل القصور فدي سيدة القصر وهذا عبد ثم وقعت في محبته النساء بقى لما الجماعة بتوع الطبقة الأولى الراقية بدأوا يودودوا على إيه؟ على امرأة العزيز وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه يا للهوان المرأة التي تراود طب ده الرجل هو الذي يراود الطالب هو الذي يراود مش المطلوب متى انقلبت المراودة من المطلوب إلى الطالب أو الطالب إلى المطلوب اختلت المنظومة على طول والمرأة تبقى غالية طول ما هي مطلوبة إنما أول ما تصير طالبة تهون وترخص وذلك شرع أن الرجل هو الذي يذهب إلى بيت المرأة يخطبها مش العكس مش المرأة اللي تروح للراجل تخطبه ليه؟ لتزداد قيمتها ليه مطلوبة طالما أنها مطلوبة تبقى عزيزة وتبقى غالية فهم بيتكلموا يقولوا امرأة العزيز اللي هي سيدة القصر والتي تحكم مصر تراود فتاها العبد ده عن نفسه يا للهوان طب ما الذي جعلها تفعل ذلك وهو مستقبح عرفا قد شغفها حبا يعني ملأ الحب قلبها حتى وصل إلى شغاف القلب الغلاف الخارجي يعني امتلأ قلبها بمحبتي إلى النهاية إنا لنراها في ضلال مبين ليه لأنها خالفت العرف العام أنها سيدة القصر ثم إنها امرأة تمام يبقى إذن الحب قد يحمل المرء على أن يفعل مستقبح عرفا وذلك نقول عرفا مش شرعا لأن شرعا يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح ويجوز لولي المرأة أن يعرض ابنته أو وليته على من يرى صلاحه عشان كده قلت في الأول المستقبح إيه عرفا ها عشان بس ما يختلطش المعنى ما بين الجائز شرعا والمستقبح إيه عرفا ومما يدل على أنه مستقبح عرفا أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث ابنته يوما كما في الصحيح قال إن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وده وقع كما في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين أن امرأة جاءت فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فصوب النظر إليها وصعده ثم طأطأ رأسه وسكت فلما علمت المرأة أنه لا حاجة له فيها همت بالانصراف فقال رجل زوجنيها يا رسول الله قال أمعك شيء قال لا مهر يعني قال زوجتك بما معك من القرآن إيه للمرأة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده أن تهب امرأة نفسها للنبي فقط ها عشان برضو ايه المآسي التي حدثت في الجامعات ان ما يسمونه تحت مسمى الزواج العرفي هو زنا صريح لا علاقة له الزواج او ان بنت تروح تهب نفسها لولد وتقول وهبت نفسي لك والكلام الفارغ ده ها هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وحده وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين أي هذا الفعل خالص لك وحدك دون المؤمنين بل المؤمنون مسألة الزواج مسألة معروفة بالنسبة لهم بيروح يخطب ويقدم مهر إلى آخره فأنس بن مالك بيحدث ابنته أن امرأة وهبت نفسها للنبي خلي بالك من الكلام وهبت نفسها لمين للنبي يعني حاجة فخمة يعني فقالت ابنة أنس وسوأتاه ما أقل حياءها أو تعرض الحرة نفسها طب دي عرضت على مين يعني ما تقولش وسوأتاه يعني إلا أنه مستقبح عرفا أن الحرة تعرض نفسها فقالت وسوأتاه ما أقل حياءها أو تعرض الحرة نفسها قال لها أنس هي خير منك عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى شوف المحبة داعية إلى أن يفعل المرء المستقبح عرفا طيب أنا إذا تحققت من هذا المعنى وأردت أن أستعمله استعمال أهل الإيمان ماذا أفعل سأعرض لكم صفقة وأرجو بمنتهى الأمانة أن يحاكم كل واحد منا نفسه إليها وأين موقعه منها وهل هو على استعداد أن يفعل ذلك أم لا لأن هذا هو مقياس الحب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين ركز إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله معنى الحديث إن من أشد أمتي لي حبا رجل لو قيل له ادفع كل ما في جيبك وكل ما تملك من مال على اختلاف تنوعه على اختلاف هيئاته وصوره وأولادك أيضا تفقدهم كل هذا في نظير أن ترى النبي مرة عليه الصلاة والسلام هل أنت على استعداد أن تفعل هذا لترى صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة إذا كنت قادرا على فعل ذلك فقد أحرزت أعلى درجات المحبة يعني نظرة واحدة إلى صفحة وجهه لا أنت أخذت بالحضن ولا قبلت يده ولا هو وضع يده على كتفك مثلا ولا حاجة من دي خالص حتى تعرفوا فضل الصحابة ها لأن الشيعة النهاردة والروافض والكلام دول هم بيسبون الصحابة ويكفرونهم جميعا ابتداء من أبي بكر رضي الله عنه لم يسلم منهم إلا ثلاثة وفي أقصى الروايات سبعة هم دول اللي ماتوا على الإسلام والصحابة ماتوا كفرة إن الصحابة رضي الله عنهم لما عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وكلموه وصلوا خلفه واستمتعوا بالحديث معه وبرؤيته وبأن يأكلوا معه ويشربوا معه ويجاهدوا معه ويغزوا معه لتعرفوا فضل هؤلاء نظرة واحدة إلى صفحة وجهه عليه الصلاة والسلام تساوي مليارات أو تريليونات أو بليونات من الدولارات أو الدراهم أو الدنانير إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله طيب وحيث أنك لا تستطيع أن تفعل هذا ما تقدرش تطلع كل مالك ومش مطلوب منك تطلع كل مالك مش مطلوب شرعا مش واجب يعني انك تعمل كده طب ما ننزل لدرجة اهون من كده هي في مقدور كل واحد منا ان يفعلها حيث ان الدرجة الاولى لا يستطيع ان يفعلها الا افراد من بني ادم افراد فقط من بني ادم والذي يقدر على ان يصل الى هذه المرتبة لما تخالفه في معروف يعني امرك بشيء وكل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وفوه فهو في مقدورك أن تفعله وكل أمر أمر به الله عز وجل ففي مقدورك أن تفعله لم يأمرنا أبدا بشيء فوق الطاقة أبدا ولو كان الأمر فوق الطاقة لعجز أسقطه عنك بالرخصة قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ما جعل وما جعل عليكم في الدين من حرج شوف كلمة من هنا أولا نكرة حرج نكرة هي في سياق النفي تفيد العموم وعندي من التي تفيد التبعيض ها من حرج يعني لم يفرض عليك أي شيء فيه أي حرج مهما دق ومهما كان صغيرا هذه معنى الآية فكل أمر في إمكاننا أن نفعله كل نهي في إمكاننا أن نجتنبه مش هقول لك ادفع من الملايين ولا ادفع ولا بيع عيالك ولا بيع أراضيك والكلام ده هو لترى صفحة وجهه مرة ليه مرتبة عالية لا ننزل تحت لماذا نخالف إذا أمرنا بمعروف يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الذهب مثلا لماذا يلبس الناس الرجال الذهب ليه هل بإمكانه أن يطرح الذهب ولا صعب عليه بإمكانه أن يطرح الذهب فلماذا يخالف لو لقياك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وانت مرتكب لأي مخالفة وقال لك لما فعلت هذا ماذا يكون جوابك هل تجد جوابا لا تجد جوابا ما هو الفرق أن يصلك أن يصلك كلامه عليه الصلاة والسلام أو أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لك مباشرة ما هو الفرق لا فرق إذا كانت المسألة مربوطة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الدين انتهى منذ مات النبي عليه الصلاة والسلام لكن بقي كلامه الذي ينقله الأئمة العدول الثقات من العلماء الكبار إلينا فإذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى لما تخالف إذا خالفت اعلم أنك لا تحب لأن المحب لا يخالف ولا يستطيع أن يخالف حتى لو أراد أن يخالف كما قلت أنه مفطور على محبة على على اتباع والانقياد لمن يحب احنا النهاردة في الجامعة ودي يعني أفضل مراحل العمر هي الفترة التي يعيشها الطالب في الجامعة حوله فتن كثيرة مطلوب منه أن يغض طرفه بأمر الكتاب والسنة لما يخالف إذا كان محبا لا يخالف وإحنا حتى بنشاهد هذا الكلام يعني أحيانا طالب يقف مع طالبة بالساعة والاثنين والثلاثة ولا يشعر إطلاقا لا ركبه وجعته ولا ظهره بينشر عليه ولا أي حاجة من دي وفي ثواني الوقت بيمر في ثواني وقاعدين بقى لهم ثلاث ساعات في الكافيتيريا ويتسكعون في الشوارع وبعدين تقول له خلاص البوابة هتقفل ولازم امشي دلوقتي ومش عارف ايه والكلام يقول لها يا ده كان لهم خمس دقايق وإذا راح يصلي في المسجد الإمام لو طول بس يعني مثلا أرى في ال في ال في, ال في الركعة عشر آيات بعد ما يخلص يقول له يا أخي الرسول بيقول من أما بالناس فليخفف ها أنت طولت علينا وبتاع والكلام ده وابتدي يدخل معاه في مناقشات ومداورات إيه اللي خلى الصلاة تقيلة عليه قوي كده وخلى الثلاث ساعات يتسكع فيها في الشوارع وقاعد على الكافيتيريا سهلة وبسيطة والكلام ده مش هو الحب ها هذا هو الفرق لا كلفة إطلاقا مع الحب ولكن الصحابة لما تقرأ سير الصحابة في مسائل الجهاد والكلام ده تشعر أنهم ليسوا من البشر يعني رجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله قال لك الجنة كانوا بغزو من غزوات فأخرج من قرنه تمرات من الجيب بتاعه كده تمرات وعمال ياكل وبعدين قال الذي يعني يفصل بيني وبين الجنة هذه التمرة إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات ورمى بها ثم دخل في القتال فقتل لا رجل يستعجل الموت ليه لأن لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واضحا ما لي عند ربي إن قتلت في سبيلي قال لك الجنة والله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه وفيه خصلة الخصلة دي موجودة مشاهدة تراها في الفرق بين القطاع العام والخاص كل واحد منا لا يحرك ساكنا أبدا إلا لهدف ولأجر كلنا أجريه ما فيش حد بيشتغل كده مجردا من الأجر أبدا يعني الكلام اللي بينسب لربيعة العدوية اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تحرمني فاحرمني من جنتك وإن كنت أعبدك ابتغاء وجهك فلا تحرمني وجهك مش تعرفين الكلام ده الكلام ده غلط ولا يمكن أن يقوله عاقل ولا أظن أن رابعة العدوية تكلمت به وإن تكلمت فهي مخطئة مئة بالمئة ليه لأننا جميعا بما فينا الرسل نعمل للجنة ونتقي النار هو مش دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كله كان كده كان يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار وفي الصحيحين أن معاذ بن جبل طلب منه قومه أن يصلي بهم صلاة العشاء إماما فقال لهم لا أنا لا أترك الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأصلي بكم فإن شئتم صليت العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم جئت فصليت بكم ينتظرونه لحد ما يرجع قالوا ماشي فكان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وبعدين يرجع يصلي إماما بقوم ففي يوم من الأيام راجع معاذ بقى يعني صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه عالي قوي بتاع بيصلي العشاء فافتتح بالبقرة افتتح بالبقرة يعني مش هيخلص إلا على وش الفجر بقى والناس اللي شغالين أصحابنا واضح ماشيين ورا جمال وزي فلاحين كده شغلوا بإيديهم وتعبانين فكان فيهم شاب مرهق أول ما لقى معاذ افتتح بالبقرة وعرف إنه مش هيخلص الليلة قام مسلم ومصلي العشاء ومروح خلاص فبعد ما خلص معاذ الصلاة قالوا له إن في فلان فلاني عمل كذا كذا فقال إنه لمنافق فالكلمة دي وصلت مين الفتى فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي معاذا يقول يا رسول الله نحن أصحاب نواضح الناضح اللي هو البعير يعني وجاء معاذ من عندك فصلى بالبقرة فقال عني إنني منافق فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لمعاذ وقال له أفتان أنت يا معاذ هل لا صليت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى تمام فقال الفتى للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ الدندنة هي إيه هي أن تسمع صوتا ولا تفهم ماذا يقول الإيه يعني لما أنت تقول يقول ده بدندن بدندن يعني إيه يعني أنت تسمع صوت كده وما أنتش عارف أقول إيه أدي معنى الدندنة فهو عايز يقول له يا رسول الله أنت عندما تسجد تقول كلاما كثيرا أنا لا أفهم منه شيئا دي اسمها إيه الدندنة يسمع صوتا ولا يفهم شيئا ومعاذ برضه يقعد يدعي كتير قوي فيدندن أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ما أعرفش أعمل الكلام أقول الكلام الكتير اللي أنت بتقوله ده ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار هو ده اللي أنا بعمله لكن الكلام الكتير اللي أنتم بتقوله ده أنا ما أقدرش أقوله فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن أقول الكلمتين اللي أنت قلتهم دول هم الخلاصة بتاع اللي أنت مش فاهمه ده كله أو كل هذا الذي تسمعه ولا دندنه ولا تفهمه هو خلاصته نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار هذه خلاصة الأدعية كلها وبعدين لما تقول فاحرمني من جنتك طب كيف ترى الله عز وجل ولم تدخل الجنة إن الله لا يرى إلا في الجنة فإذا لم يدخلها فلن يراه يبقى اللي يقول بقى وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك يبقى مش فاهم حاجة لأن أعلى نعيم في الجنة هو رؤية الله عز وجل مش الفاكهة والرمان وده كلها متع صح ونعيم وكل حاجة بس أعلى نعيم الجنة على الإطلاق هو رؤية الله سبحانه وتعالى وذلك قال الشافعي في تفسير قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال لو لم يكن ذلك إلا عقوبة لهم لكفى أن يحجب عن الله فلا يرى ربه تبارك وتعالى فلما يقول إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات يبقى أجري لو إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول ما لي عند ربي إن قتلت في سبيل قال له لا شيء هل كان ممكن يقوم رامي التمرات وداخل عشان يقتل إطلاقا إذا لا يفعل المرء الشيء إلا لأجر لو أنا قلت لك تعالى اشتغل عندي في المحل ولا بتاع ل 13 ساعة ولا حاجة وبعدين تقول لي طب المرتب كام؟ أقول لك مفيش حاجة احمد ربنا إنك بتشتغل عندي. ها؟ أنت ممكن تيجي تشتغل؟ طبعا لا لو إن في مثلا أستاذ في الجامعة وفي إعارة او انه ممكن يروح كلية اخرى غير الكلية اللي هو فيها بس لانه ياخد حوافز وبتاع والكلام ده هو مش ممكن يظل يظل في الكلية اللي هو فيها بالمرتب الاقل اذا كان يستطيع ان يذهب الى كلية اخرى بمرتب اعلى لماذا يهاجر الناس لماذا يهاجرون من بلادهم ويتركون أولادهم ونساءهم عشان إيه عشان في مرتب عالي فيذهب ويعاني الغربة وأمراض الغربة والكلام ده بس عشان إيه عشان في أجر فكل إنسان منا لا يعمل إلا بأجر وزي ما قلت لكم في الأول الفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص قطاع القطاع العام قطاع فاشل طول عمره فاشل ليه لأنه مش مربوط بالإنتاج مش مربوط بالعمل القطاع الخاص ناجح ليه مربوط بالإنتاج القطعة دي بكذا خلاص انت بتقول لنفسك الايد البطاله نجسه طب انا افضل ابطل شغل ليه وتشتغل لان كل قطعه بمبلغ القطاع العام تذهب هناك وتنام ويسمع لصوتك غطيط ها عادي خالص مفيش اي مشكله ليه لانك في الاخر بتاخد مرتبك وانتهت القصه وذلك فشل القطاع العام كان من هنا بخلاف القطاع الخاص يبقى الانسان مخلوق خلق للاجر يعمل باجر ليس هناك انسان يعمل بلا اجر الصحابه كانوا كده لكن الاجر الذي كانوا ينظرون اليه كان عاليا جدا وسامقا ما كان الواحد منهم ينظر تحت قدميه لذلك دانت لهم الدنيا في عشر سنوات سموا لي أمة من الأمم أو جيلا من الأجيال أو قبيلا منهم استطاع أن يكون دولة في عشر سنوات إلا الصحابة فقط من أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لحد ما مات ظل في المدينة عشر سنوات كون دولة بمن؟ بهؤلاء كانوا يحبون الله ورسوله ولا يستطيع أحد أن يزيد عن هذا عندهم وكل حياتهم تنطق بذلك وتشي بهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سويداء قلوبهم يعني شوف حديث أبي أيوب الأنصاري وده برضو من علامات الحب وأنا أعرف بحكم يعني مشاكل الناس التي تأتيني من 30 سنة وحكاياتهم وأعرف الكثير من الأمثلة خلاصتها ان المرأة مثلا ممكن تكون بتكره شيئا معينا ثم احبت زوجها فتحب هذا الذي كانت تكرهه لان زوجها يحبه والعكس ابو ايوب الانصاري كان في المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر نزل في دار ابي ايوب دار ابي ايوب الانصاري كانت تتالف من طابقين دور أول ودور تاني فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل فأبو أيوب قال يا رسول الله اصعد إلى فوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم له السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي أرفق بنا يعني ليه لأن اللي عايز النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الدور الثاني لازم هيجرح الايه الدور الأرضي وهو داخل هيبص فممكن يطلع على عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال السفل أرفق بنا الدور الأرضي أفضل أنت ومراتك تبقوا فوق والنبي صلى الله عليه وسلم يبقى تحت خلاص النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأرضي أبو أيوب في الدور الثاني يقول أبو أيوب الأنصاري فبينما أنا أمشي على السقيفة ذات يوم إذ فزعت السقيفة اللي إيه اللي سقف الدور الأول يعني اللي هو ماشي عليه اللي هو أرضية الدور الثاني إذ فزعت وقلت أأنا أعلو سقيفة تحتها رسول الله يعني تبقى رجلية فوق راسه أول ما هذا المعنى دخل إلى قلب أبي أيوب ما عرفش يتحرك انكمش هو وامرأته في ركن لحد الصبح رئيس الطبراني يقول وانكسر لنا حب الحب الوزير فجففته بلحافي أنا وامرأتي خشية أن ينزل منه القطر على رأس النبي عليه الصلاة والسلام والله ما لنا غيره فأول ما الصبح طلع نزل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها اصعد إلى فوق طلع النبي صلى الله عليه وسلم فوق يقول أبو أيوب وكنا لا نأكل أنا وامرأتي إلا بعد أن يأكل فنتحرى مواضع أصابعه وفمه بيشرب من القلة مثلا فيلاقي شرب من الناحية دي فيقوم يشرب منه يلاقي مثلا أكل من الطبق من الناحية دي يقوم يأكل من نفس الناحية اللي إيه؟ اللي أصابع النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها قال فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فلم يأكل منه قال ففزعت وصعد وقلت يا رسول الله لم تأكل من الثوم أو البصل أحرام هو قال له لا ولكني أناجي من لا تناجي اللي هو جبريل عليه السلام لما يأتي جبريل عشان بالوحي والنبي صلى الله عليه وسلم واكل بصل فهتأذى منه إيه جبريل عليه السلام والملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم قال لكني أناجي من لا تناجي يبقى السؤال أحرام هو قال له إيه قال له لا لكني أناجي من لا تناجي فماذا قال أبو أيوب المحب قال يا رسول الله لا جرم أكره الذي تكره طالما أنت بتكرهه أنا هكرهه حتى لو كان حلال حتى لو كان مباحا أنا أكرهه مثلما أنت تكرهه طب لماذا حرم على نفسه البصل مع أنه كان ممكن يكون من المحبين لأكل البصل داعية الحب اللي هو الانقياد يقول لا جرم يا رسول الله أكره الذي تكره فالصحابة رضي الله عنهم ما تقرؤونه من البذل والفداء ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تستغربون شيئا من ذلك ليه؟ لأن الدافع لهم كان هو محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم لا يعصونه في معروف على الإطلاق فيبقى نرجع إلى علتنا الحقيقية لماذا نخالف لأننا لسنا صادقين في المحبة بس هذا هو الجواب ده لب الخطاب كله مرتهن بهذه العبارة نحن نخالف لأننا لا نحب أية مخالفة كانت إذا كان الانقياد هو داعية المحبة يبقى المخالفة هي داعية عدم المحبة أنتوا كشباب تمثلون ضمير الأمة والشباب ضمائر الأمم ما هدفكم أنا أعلم أن كثير من الإحباطات التي أصيب بها شبابنا كان من أهم أسبابها الفساد الإداري وهذا الكلام أنا لا أقوله اليوم بعد سقوط النظام السابق أنا كنت أقوله طيلة حياتي وأجهر به ومش عايز أقول أوذيت بسببه كثيرا أيضا واللي يدخل موقع إسلام واي مثلا يسمع شرايط من 25 سنة أو من 30 سنة يرى هذا الكلام أقوله صراحة على المنبر وأقوله صراحة في دروسي وفي أحاديثي الفساد الإداري هو الذي جعل هذا الشباب الطموح يفقد الأمل تماما أنا مثلا شاب عفيت لحيتي وبيجيب كل سنة امتياز لماذا لا أكون معيدا في الجامعة لازم هذا يعرض على أمن الدولة الأول وأمن الدولة يقرر طب أمن الدولة ده ضابط سنه 22 سنة صار مصائر كل هؤلاء الشباب في يد فرد فرد واحد فقط يفعل ما يريد يعني حتى كان بيحصل احيانا بعض الصدمات بيننا لما يتكلم يعني شاب مثلا من احد الضباط زمان يعني لما بيقول لي المفترض يعني لما تيجي تتكلم عن المنبر تقول كذا وكذا وكذا وكذا فقلت له معلش يعني لا تعلمني كيف أدعو أنا الآن بقالي عشرين سنة أقف على المنبر فأنا صاحب صنعة بعرف أوصل الكلام فلما يكون واحد خبرته عشرين سنة أعرف كيف أوصل الكلام ولي تلاميذ في بلدي وفي غير بلدي والكلام ده هو وشدنا مع بعض في الكلام بسبب هذه المسألة ما الذي جرأه أن يعلمني أنا وهو في دور في في منزلة أولادي كما قلت النهاردة بعد ما سقط هذا النظام يستطيع الطالب أن يصل إلى المتفوق أن يصل إلى سدة ما يريد بإذن الله تعالى هذا الإحباط إن لا فائدة جعل العقول الكبيرة تهاجر وتترك مصر ومصر غنية جدا بأبنائها أذكياء وعندهم عاطفة ومحبة وأنا لا أقول هذا لأنني مصري ولا أتعصب للأرض ولا للتراب لكن لأنني رأيت هذا بعيني أنا لفيت الدنيا كلها ورأيت شباب الأمم والدول لم أرى مثل شباب مصر أبدا قد أكون أنا يعني غير دقيق إذا رميت بالعهدة على الشباب الآخر وقلت أن البلاد الأخرى ليس فيها شباب لا فيها لكن لم أخالط شبابا عنده مثل هذه العاطفة وهذا الأدب وهذا الانكسار مثل الشباب عندنا وهذا بشهادة كثير حتى من الذين كنت أزورهم فيعني الشاب المصري أو الإنسان المصري زي الطينة يمكن أن تشكلها كما تريد وكان الشيخ الألباني زمان رحمة الله عليه عندما لقيته قال من أي البلاد أنت قلت له أنا من مصر قال في مثل عندنا في الشام بيقول يا داخل مصر منك ألوف قلت له لا هي دلوقتي بقت منك ملايين يا داخل مصر منك ألوف يعني الفاسق هيلاقي ألف فاسق والتقي هيلاقي ألف تقي والنص نص هيلاقي ألف نص نص يعني ستجد من هو على شاكلتك في مصر فيها كل الأطياف التي يمكن أن يتصورها الإنسان إذا حكمهم عمر بن الخطاب كانوا أشبه بالملائكة وإذا حكمهم فرعون كانوا فراعين ها وقالوا لك إيه يعني طيع يعني لو وجد حاكما صالحا ممكن هذه الأمة ترتفع إلى عنان السماء في سنوات قليلة أهو يعني أنا الأيام الأحداث والكلام ده هو والشباب اللي كانوا بيقفوا في اللجان الشعبية وكده بعض الشباب كان بيقترح ان احنا بيقترح عليا يعني ان انا الم الشباب الملتزم يعني كله ونعمل حملة لتنظيف مدينة كفر الشيخ وكل واحد مستعد يعمل الكلام كل واحد يجيب مقاش على حسابه وهنشتغل كالناسين انا اشتغل كالناس وانت اشتغل كالناس والكلام ده ليه بلدك المخطوفة رجعت اليك كان حد خاطفها ورجعت لك طب لماذا لا تبذل فيها شباب في مدن أخرى كانوا يجملون الأرصفة يلموا من نفسهم كل واحد 10 جنيه 20 جنيه ويجيبوا بويا والأرصفة يجملوها اسود فابي واسود فصفر شباب طب ما الذي جعله يفعل هذا من تلقاء نفسه بلدي وهذا الكلام نح نح أنا رأيته في في في بلاد أوروبا بالذات لما سافرت ألمانيا وغبت هناك مدة ثلاث شهور وكده شفت شفت هناك كيف أن الناس في خدمة القانون مش العكس الناس يتسابقون لخدمة القانون ليه؟ لأن بلد يشعر أنها بلد لا أحد أبدا يضع مثلا حذاءه على عنقه ولا يستطيع أن هو يعني يشتمه ولا الكلام ده إطلاقا هناك رئيس الدولة بيحاسب وهم علموا الناس هذا الاحترام يعني وانا هناك رئيس المانيا استقال لماذا استقال رئيس المانيا تعجبون غايه العجب عندما تعرفون السبب المانيا لها بعض الجنود عده مئات كده في افغانستان التحالف الدولي اللي هم عملوه ده فالرئيس الالماني ذهب الى افغانستان علشان يتفقد القوات الالمانيه الموجوده هناك فبيسال جندي بقول له انت انت جاي هنا ليه فقال له مش عارف خلاص سأل جندي امريكي قال له انت جاي هنا ليه قال له لنشر الحرية والديمقراطية والعدل والمش عارف ايه والكلام ده اول ما رجع رئيس الدولة استقال لان الجندي الالماني لا يعرف لماذا خرج ودي سبة في جبين الدولة الالمانية أن ترسل جنديا لا يعرف لماذا خرج ممكن رئيس دولة يستقيل عشان القصة دي لما يكون الشفافية واصلة إلى هذا الحد لماذا لا يكون الناس هكذا أسرع بوليس في العالم البوليس الألماني بعد دقيقة واحدة تلاقيه قدامك لو أنت طلبته احنا كنا ماشيين مرة وواحد عدى مننا بطريقة غير لائقة يعني ممكن تعرض الحياة السيارة الأخرى للخطر وعدى واحد قدامنا اللي قدامنا ده فوجئ بالسيارة بتعدي فاتصل بالبوليس بعد 3 كيلو لقينا البوليس موقف الشاب ده كنا ماشيين على طريق موقف ده ده طلبه قال له فلان العربية الفلانية اللون الفلاني مر مني بطريق عرضتني للخطر يوم يروح هناك يقف ويتحسب عليه نقطة وهناك الرخصة نقط نقط كل ما يتحذف منه نقطة لحد ما يتحذف النقط كلها يبقى يحرم من القيادة لمدة كام شهر مثلا وبعدين تسحب منه نهائيا ولا يأخذها مطلقا ليه لأنه ليس بأهل ان هو يقود سيارة لأن بيعرض الناس للخطر فالناس لأنها ترى ثمرة ذلك صارت في خدمة القانون انضبطت الدنيا يعني أنا مثلا هنا في في في في بلدي جنبي فراغ أرض فراغ يعني معلهاش بنا الناس بترمي الزبالة فيه فيقوم يجيني مجلس المدينة مثلا يقول لي عليك 391 جنيه ليه؟ يقول له رسوم نظافة أو واخده من إيده وأقول له أنا مش هوديك بعيد ولا حاجة أنا جنب البيت أهو مقلب زبالة عايز تاخد مني 391 جنيه ليه؟ هاتوا يا أخي صناديق هاتوا عربيات زبالة ده ده ده أنتوا بتاخدوا الزبالة على جرارات مقطورة مكشوفة بتوزعوا الزبالة على أحياء المحافظة بالعدل يعني بدل ما الزباله متكومه في مكان الجرار ماشي والمقطوره مكشوفه وتلاقي الورق طاير يمين وشمال والكلام ده انا طب انت بتاخد مني طب انا لو خدت مني حتى مثلا تاخد مني وانا كاره وانا بأسب ناس كتير مثلا لما يتعرضوا لحاجه زي كده يجي لي يقول لي خدوا مني رسوم نظافه وما بيعملوش نظافه ممكن اوقف عداد النور ما كلها حكومه ببعضها ها اقول له لا لا يجوز انك تقف عداد النور لان دي خدمه مستقله النور ده عباره عن مكن بمولدات وده عايز صيانه وعايز سولار وعايز الكلام ده فدي جهه منفكه دي ملهاش دعوه بيه لا توقف لي عداد النور ولا توقف لي عداد الميه ولا تعمل قصاده لا هو عايز ينتقل ليه ما فيش شيء خدمه لكن انا عندما ارى خدمه ما الذي يمنعني ان ادفع ومش كده بس اذا ما دفعتش يعمل لك قضيه وتبقى جنايه وتقوم محامي وتروح تقول يا ريتني دفعت طب كيف يمكن أن تحب بلدك وانت بهذا النظام اطلاقا ولذلك ما كانش فيه ولاء ولا انتماء بسبب فساد الإدارة النهاردة الحمد لله رب العالمين سقط كثير من الفساد وكنا نخشى من سقف الحرية أن يرتفع حتى يصل إلى سقف الفوضى وهذا هو الذي يريده الغرب في بلاد المسلمين أن يرفعوا سقف الحرية كل حاجة باسم الحرية ويرفعوا السقف يرفعوا السقف لحد ما يبقى بلاد المسلمين كبلاد الغرب في انفلات لكن بإذن الله تبارك وتعالى مع وجود بيضة الدين وتقويتها والتزام الشباب سنحبط كل هذه المحاولات النهاردة أنتم في مناخ جديد تماما عنده القدرة على أن يتفوق سيجد مكانا له في هذا البلد لكن ابذل كل ما تستطيع نحن في أمس الحاجة أن نخرج من ذيل الأمم زهقنا نفسنا نصل إلى المقدمة وكما قلت لكم إذا وجد رأس صالح كل هذه الجماهير ستكون في خدمة هذا البلد وبالتالي مصر لأنها لها ثقل كبير حتى من جهة الإسلام مصر طول عمرها كده دولة محورية مؤثرة تؤثر ولا تتأثر احنا اللي مصدرين كل حاجة الافلام احنا اللي مصدرين والمسرحيات احنا اللي مصدرين حتى التكفير والهجرة احنا اللي مصدرينه ها برضه والسلفية والمش عارف ايه والكلام ده كل الافكار والاراء والكلام ده طالع من عندنا حتى اللي عايز يتشهر لو حتى بيرقص لازم يجي مصر لو جه مصر يتشهر لو فضل في بلده ما يتشهرش هي مصر والشام أكثر بلدين ومصر رقم واحد والشام رقم اثنين فكل من أراد حتى النهضة الصحفية بالكامل كلهم ناس من الشام اللي أسسوا الأهرام ودار الهلال والكلام ده كلهم من الشام اللي أسس المطبعة السلفية محب الدين الخطيب من الشام اللي أسس المطبعة المنيرية محمد منير الدمشقي من الشام المطبعة البولاقية كلهم من الشام من لبنان و- وسوريا والكلام ده لم يجدوا لهم موضعا إلا أن يأتي الواحد منهم إلى مصر فمصر بلد مشرق ثقيل له وزنه إذا تحرك تحرك لا يتحرك وحده إنما يحرك ما حوله الثورة اللي حصلت في تونس أنا أتصور يعني لو أنها اقتصرت على تونس فقط ما هزت العالم العربي الذي هز العالم العربي هو مصر مش تونس وكانت تونس هي الشرارة وأنا لا يعني أخلل مما فعلوه لكن مصر بما لها من ثقل كدولة محورية ثقيلة وكان الكل متصور أن يستحيل أن يسقط هذا النظام مستحيل ولا في الأحلام حتى لو أنا قلت لك طير بجناحين في الحلم واحلم زي ما أنت عايز لا يمكن أبدا كنت تتخيل أن يحدث هذا الذي حدث حتى فوجئ وفوجئت المخابرات الموساد مثلا في إسرائيل وال CIA وال وال FBI والكلام كل ده فوجئ بما حدث في مصر ولم يتوقفه أحد على الإطلاق وبدأ كله يق- ياخد من مصر ليه طول عمرها دولة محورية آه، أنا سأرجع سريعا إلى الشق الثاني بقصد أن أفيد أبنائي الطلبة فقط وإن كنت والله أكره الكلام في هذا يعني لا أحبه لكن لإلحاحي الإخوة قالوا أن احنا طلبة ونريد أن نستفيد من تجربتك أنت كطالب كنت في الجامعة آه، كيف تفوقت وكنت من أوائل دفعتك حتى وصلت إلى ال- أن أتعين في الجامعة معيد وكيف تجنبت آه، فتنة النساء وهل كان على أيامكم نساء في الجامعة ولا لا طبعا مش كان على أيامكم نساء في الجامعة ولا لا ما يقصدش ان كان في نساء ولا لا يعني هل يقضي كان ال- في اختلاط ولا مفيش اختلاط وانا فهمت هذا منهم ان في اختلاط ولا لا اه كان في اختلاط أنا كنت في كلية الألسن في جامعة عين شمس وكان كلية الألسن وحدها بعيدة عن آه، مجمع الكليات كانت في حلمية الزيتون وكانت تسمى مدرسة الألسن اللي أسسها رفاعة الطهطاوي قديما وكانت كلية منذ عدة سنوات حولها الكلية يعني. فالحقيقة يعني لم يكن سبب تفوقي أنني كنت ملتزما لا كنت أصلي كعادة أبناء الريف كنا نصلي من الصغر آه، ولكن كانت تطاردني عصا غليظة لما كنت في الثانوية العامة سنة 75 ودي أول سنة تقرر فيها المستوى الرفيع في المدارس أول سنة يدخل مستوى رفيع في الثانوية العامة كان في آه، سنتي آه، إخواتي أطباء اللي سبقوني دخلوا كل الطب والذين جاءوا من بعدي برضه دخلوا كل الطب وأنا كنت عايز أدخل طب أنا كمان بحيث ان إيه اخي الكبير شقيقي الكبير آه، جامعه الازهر في طب الازهر بدخل في دماغنا فكره ايه ان احنا عايزين نعمل لما كده مستشفى الاخوه و... وكل واحد مننا يبقى في تخصص وكده وتبقى المستشفى بتاعتنا يعني ايه في- كبرت في المساله وكنت عايز برضه ادخل طب المهم من عيوب ال- التي يقع فيها الطلبه ان يطلع من الامتحان يراجع مع صاحبه الاجابات ده من أكبر الأخطاء ليه؟ لأن اللي أنت كتبته كتبته خلاص فلو اكتشفنا أنك أنت كتبت غلط وستقع فيما وقعت أنا فيه كان علينا امتحان ميكانيكا وكان في آه، طالب من زمايلنا أستاذ الميكانيكا فكان كل واحد يطلع يراجع معاه على أساس أن هو إيه يعني آه، متفوق في المادة وكده فطلعت براجع معاه فطلعت النتيجة اللي أنا بعملها غلط وكانت الميكانيكا من 15 درجة 15 فالسؤال ده كان سؤال محوري قلت هسقط وقررت ألا أكمل امتحان الثانوية العامة كان يوم الثلاث بيكون عادة يوم أجازة في امتحان الثانوية العامة فلما قررت ان ما ادخلش امتحان امي كلمت اخي في القاهره وقالت له اخوك مش هيدخل امتحان فجالي على عجل ونزل وقال لي ليه قلت له انا هسقط في الميكانيك فقال يقنعني وقال لي حتى لما كمل ولما هتعيد السنه غير يعني آه، وانت ناجح مثلا غير لما تعيد وانت صائب انا معاك انك تعيد السنه لكن كمل امتحانك فأكملت الامتحان بلا مبالاة غير طبيعية ما أنا هعيد فأنا هقعد أجهد ذهني ليه وأوتر أعصابي ليه وأقعد أدور على الجواب الصحيح ليه أنجح وخلاص فكنت بدخل أكتب إيه أي كلام واخد بالك وما ركزت في الجواب بتاع على أساس إن أنا إيه هعيد السنة فلما طلعت النتيجة لقيتني جايب في الميكانيكا 13 من 15 وزميلي اللي انا رجعت معاه جاب اقل مني بدرجه او درجتين لا اذكر يعني وجبت المجموع النهائي 78% وكانت البدعه اللي في ايامينا عشان مستر رفيع دخل في الموضوع كان الاعلى الجمهوريه عندنا اياميها كان جايب 107% حاجه مش موجوده في الدنيا كلها ولا على المريخ ولا على تلاقيها في زحل ولا الكلام ده اقصى حاجه 100% ايه 107 و110% والكلام الفارغ اللي ده فكان 107% الاول على ال- ال- الثانويه العامه عندنا وسقط في اعدادي طب اللي هو جايب 107% ده ها سقط في اعدادي طب المهم آه، 78% خلاص لن الحق ال- ال- زمايلي ال- العاديين خالص اللي جاب 96 والكلام ده هوت وانا جاب 78 خلاص انتهت القصه يعني فقلت خلاص هعيد وقفوا لي كلهم قالوا مستحيل تعيد ازاي يا جماعه ده انا داخل الامتحان على اساس ان انا هعيد قالوا مفيش حاجه اسمها عندنا عياده لان الثانويه العامه كانت يعني توتر كامل زمان دلوقتي التعليم ملوش اي قيمه يعني ولا الثانويه العامه لها قيمه كانت ايامنا بقى آه، اذاعه رقم الجلوس في الراديو والكلام ده الدنيا كلها واقفه قدام الراديو عشان يسمعوا وده سقط ولا نجح ولا الكلام ده توتر حقيقي يعني قالوا احنا مش مستعدين نعيش في التوتر ده سنه تانية لا ادخل اي كليه وبداوا ي- يزقوني على كليات دخلت كليه الشرطه ونجحت في كل الاختبارات ورحت علشان امتحن الن- ال- النظر حتى امتحان الهيئة نجحت فيه بجدارة امتحان الهيئة دي اللي هي الب- ال- ال- ال- البديهة يعني يوقعك في مطب وشوفك هتتخلص منه في حدود قد ايه اذا قعدت تفكر يبقى ما ينفعش تبقى ضابط بوليس ضابط البوليس المفروض يكون سريع البديهة جدا بحيث لو وقع في مطب بيتصرف في خلال ثواني وإلا ممكن يعمل كارثة فده بيسموه امتحان الهيئة يعني كان معايا طالب آه، ال- ال- ال- ال- العقيد اللي كان آه، أو الرتبة الكبيرة اللي كانت بيمتحنه تف تف كده على الأرض وقال له انزل عوم ها فما قال له ايه طب ابعد احسن طرطش عليك ده خد 10 على 10 ليه؟ لأن ما كانش حد متوقع هذا الجواب ليه واد سريع البديهة جدا خد 10 على 10 انا كان مطلوب مني ان انا اعد من 100 لواحد تنازلي ها تعد ولا تتلعثم ولا تبلع ريقك نجحت الحمد لله لما تقول 100 99 98 97 96 95 94 93 تنزل وانت نازل واخد بالك نجحت في الامتحان الصعب ده بس يوم ما رحت امتحن النظر وهم بوقفونا شتمونا بأقزع الألفاظ اقف يا ابني مش عارف كذا وكذا في الطابور قلت بقى هي دي بقى ال- من أولها يا ابني كذا وكذا قمت داخل مسقط نفسي في النظر وعملت العلامات اليمين شمال والشمال يمين قال لي انت ساقط والكلام ده وطلعت ولم يصدقوا انني آه، سقطت في النظر لان برضو اخواتي الله يرحمه الفلاحين كانوا عايزين ابقى مقبول المركز والكلام ده برضو ايه هيبقى في شغل يعني لكن لم استطع ان انا ايه اكمل الحقيقه رحت كل التجاره قالوا لي ادخل تجاره انا ما بحبش الرياضه بكره الحساب والرياضه والكلام ده فتركت كليه التجاره ما رحتهاش انا عارف ان انا في مدرج كليه التجاره ها لكن انا ما بحبش الرياضه اي نعم دي الميكانيكا يعني مش ال- لكن تفاضل التكامل والبتاع والكلام ده إيه، ما كنتش احب ال- الحاجات دي كنت اشعر مشقه شديده الحقيقه في ان انا ابقى متفوق في الرياضه لكن حياتي كلها كانت عباره عن ادب وشعر والكلام ده فرحت كليه الاداب ما عجبنيش المنظر العام قلت هدخل كلية آداب وبعدها أدخل قسم لغة عربية فقعدت في هذا اليوم أدور في الدليل بتاع الكليات وأنا يائس تماما من إن أنا أجد كلية لأن فاتت الرغبة الأولى مني خلاص كل الرغبات تستوي مجموعي ما يدخلنيش هندسة ولا يدخلني صيدلة ولا يدخلني علوم الكليات اللي ممكن آه، ايامينا كانت كليات قمه شويه وبتاع ما تدخليش الكلام ده فكل الكليات تستوي عندي فقعد في لحظه ياس كامل آه، انقي ابص في الدليل بتاع الكليات لقيت حاجه اسمها كليه الالسن اول مره في حياتي كنت اسمع عن كليه الالسن قعدت اقرا لقيت فيها لغات آه، انجليزي وفرنساوي وطلياني واسباني وروسي و- وعبري وفارسي ومش عارف ايه والكلام ده قلت ايه اروح الكليه دي. قعدت ادور الكليه دي فين قالوا لي في حلمية الزيتون عند التجنيد اقعد ادور على الكليه مدفون مبس- مبنى مدفون رحت هناك لقيت مبنى عادي كده مكون من ثلاث طوابق دخلت يائس قلت اما اطوف على اقسام الكليه انا قلت لك كان ورايا عصا غليظه بتطاردني هقولها لك دلوقتي قلت ادخل انجليزي رحت لقيت العيال بيتكلموا انجليزي لبلب انا وبيضحكوا بالانجليزي وبيهزروا بالانجليزي وبتاع والكلام ده. وانا داخل عايز اعمل حاجه ما انا فشلت في الثانويه العامه وانا مش فاشل في اعتقادي يعني انا في نفسي اعتقد ان انا لست فاشلا فعايز اثبت وجودي فقلت لو دخلت انجليزي هبقى في السبنسه تحت ليه الولاد دول جايين من الجامعه الامريكيه والمعهد اللي مش عارف ايه وكليات لغات ومدارس لغات وبتاع مش نافعه القصه دي قلت اروح فرنساوي رحت فرنساوي شرح لقيت برضه العيال بيتكلموا فرنساوي وما اناش فاهم ولا كلمه ليه لان الفرنساوي الانجليزي ممكن تفهم اللي بيتكلم الفرنساوي لان معظم الحروف سايله يعني ما بتتنطقش بص ايه الكلمه عشر حروف بينطق حرفين منها ف وكله الكلام متاكل مش قادر افهم ولا كلمه قلت مش نافع القصه دي رحت قسم الماني حسيت ان حد بيرميني بحجر لان اللغه الالمانيه لغه دبش صعبة يعني آه، صعبة جدا وعرفت فيما بعد أن قواعدها في غاية الصعوبة ما بتمشيش على وزن واحد يعني ممكن تتعلم القواعد اللغة الإنجليزية الفرنسية الكلام ده الألمانية عايزة جهد كبير جدا عشان تتعلم اللغة القواعد اللغة الألمانية وتتعلم اللغة الألمانية والكلام ده فهربت يعني أنا أول الكلمة اللي أنا ما انساهاش في حياتي وخلتني أمشي من القسم الضزمخنشت واحد بيقول له واحد داز مخنش اول ما قال داز مخنش حسيت واحد رماني بحاجه داز مخنش دي يعني ولا يهمك ها فقلت لا البتاع دي مش نافع رحت روسي شرحه مش نافع زهقت طب اعمل ايه يعني رحت قسم ايطالياني لقيت اللغه ال- ال- الايطاليه جميله جدا وجمال اللغه الايطاليه جاي من انها بتنتهي دايما بحرف متحرك يعني مثلا flower اللي هي الورد يعني في ال ال الايطالي يقول لك fiore ها ديل اهو ها يعني كل كلمه لها ديل يعني ها ليه انتهت بحرف متحرك فتحس ان في اللغه فيها دلع يعني ايه زي ما كانوا يعلمونا في ال ال ال- الصوتيات phonetics ال fonética يعني بالاسباني صوتيات يعني يقول لك ايه آه، اللغه موسيقيه يقول لك اللغه دي موسيقيه واللغه دي مش موسيقيه اللغه الموسيقيه اللي هي ايه تحس ان انت وانت بتتكلم كان في واحد بيعزف السيمفونيه يعني الايطالي اللغه الايطاليه كده جميله فعلا اول ما دخلت وكده ولقيتها جميله كده وحلوه وانا راجل بحب الادب وبحب الشعر والكلام ده فعجبني الايطالي قلت خلاص هقعد في ايطاليا يبقى مفيش غير قسم اسباني بس هدخله ويبقى كده لفيت اقسام الكليه بالكامل عشان ضميري يستريح خلاص قلت خلاص انا قررت ابقى في ايطالي انزل اسباني بقى عشان يبقى نهايه المطاف نزلت اسباني فكان المعيد بيكتب لقيت اللغه جميله جدا برضه برضه ايه آه لغه موسيقيه برضه جميله حلوه ولقيته اول كلمتين كنت اسمعهم زمان ما اعرفش ان ده اسباني señor سيد سينيوريتا مثلا س... ال- ال- ال- لا سينيوريتا آنسة يعني. إنما ال- الست ال lady يعني اللي هي إيه señora يعني ماشي ألاقي مثلا niño طفل año سنة حاجة جميلة niño año خلاص بقى هنبتدي إيه ن- نشرح بقى ها فكنا اتعلمنا من المدارس عندنا هنا في المدارس بتاعتنا المهكعة دي ان احنا نكتب النطق بالعربي ها نكتب النطق بالعربي book مثلا عن به واو كاف تمام ما انا مع- مش هقدر احفظ النطق من الاول فبكتب book وبالها بالايه وانتم كلكم اتعلمتوا زي ما احنا اتعلمنا يعني فاللغه لانها جديده عليا فيكتب إيه؟ سينيوريتا اكتب سينيوريتا بالعربي وبالها بعد ما اكتبها ويكتب شويه كلمات على السبوره كده ها من يعرف ينطق طبعا الكلام لسه ما لزقش في دماغ حد فينا انا بص ارفع ايدي يقول لي اقرا اقول له سينيوريتا يقول لي très bien يج- يعني برافو يعني very good يعني ها انا و- طب ودي الكل مبلم وانا اللي بنطق فالشباب كله يبص لي أنا ده ده جاي منين ده ها اللي بينطق كله كله وبتاع الكلام ده المهم المعيد قال لي اسمك ايه قلت له اسمي آه، حجاز فقال لي ممتاز نطقك جميل وحلو وبتاع والكلام ده وطبعا كان زمان ايام الجامعه ما كان لها الشنه والرنه لما كان معيد يعرفك باسمك ده تبقى انت تطير بجناحين مش دكتور ولا رئيس القسم ولا الكلام لا ده كان رئيس القسم والكلام ده كان حاجه عاليه خالص يعني ما مش ممكن اتعرف على رئيس القسم الا اذا كنت انا ولد فوق في القمه يعني فالمعيد خدني بقى تحت باطه بقى وقال لي انت ايه قول لي بقى انت درست اسباني فين ومش عارف ايه والكلام ده ها قلت له ابدا بس انا بلقط بسرعه وبحب اللغات وكده يعني. ها زمايلي بقى بقيت ليا شنه ورنه قلت لي اطلع ايطالي ليه بقى ها انا كنت ناوي ابقى ايطالي قلت لا ما اطلعش ايطالي ما انا بقى لي مكان مكان في الاسباني خلاص ايه ده قعدت في ايه آه يعني في دماغي كده واستقرت الفكره ان انا افضل في ايه في اسباني خالي رحمة الله عليه قال لي كلمة هي دي العصا الغليظة اللي خلتني آ- آ- أتفوق وأطلع الأول على الكلية قال لي أنت فاشل لما جبت 78% في ثانوية عامة أنت فاشل ده هذه الكلمة كانت مفتاح نجاحي وده الدرس اللي انا عايز اعلمه ل- لابنائي الطلبه في واحد يقول له انت فاشل يزداد احباطا ويعتقد انه فاشل لا بفضل الله سبحانه وتعالى اعانني ان احولها الى وقود كنت عايز اثبت لنفسي اولا انني محترم وانني لست فاشلا ده نمره واحد حتى لا افقد ذاتي وأنا كنت بكتب الشعر وأنا في ثانية ثانوي خدت الجايزة الأولى على قصور الثقافة في الامتحان اللي كان بين قصر الثقافة في كفر الشيخ والمنصورة وأنا ليا ثمان دواوين شعر وأول حياتي الشعرية كانت سنة ستة ابتدائي كنت بكتب شعر الحلمنتيشي ده اللي هو الشعر العامي اللي بيسموه الزجل كنت بكتبه وأنا في في ستة ابتدائي فانا بيني وبين نفسي قناعاتي يعني ان انا مش فاشل يعني انا كويس وبفهم والكلام ده فكنت اريد ان اثبت لنفسي اولا انني لست فاشلا ثم اثبت لخالي انني لست فاشلا فلما دخلت الكليه قسم اسباني وخالي عرف واخواتي والكلام ده قالوا لي هو ده الذي يدل على انك فاشل فعلا طب ادخل انجليزي حتى تدي دروس او انت تدخل اسبانيا يا ابني هتدي لمين؟ ما, ما اسبانيا يا ابني ما, ما, ما- ما ينفعش ادخل انجليزي ادخل فرنساوي حاجه كده تقدر تدي دروس والكلام ده ويبقى لك مرتب والكلام ده قلت له لا انا هدخل اسبانيا فبرضه ده برضه علامه دلت على ايه؟ على فشل ان انا حتى مش عارف اختار حتى لما دخلت الكليه مش عارف اختار فابتديت اذاكر والكلام دوت لحد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقني وجبت اللي جاي جدا طبعا اخي لما راح اول ما راح آه، الكشوف دور على كشوف الساقطين الاول يدور على اسمي فيهم ما لقانيش قال لي شوف ضاد جيم ما لقانيش راح بقى قاعد يلف كده وبيقول لي فرجت عينيا لما شفت اسمك مكتوب قباله جيد جدا قعدت يقعد يفرك في عينه كده وبص هل انا في حلم ولا في علم يعني مش مصدق ان انا جبت ال- التقدير ده هي اول طلعه طالما طلعت الطلعه الاولى خلاص تيجي اختها على طول تاني سنه ما ينفعش ان انا انزل انا نزلت فعلا يعني جي- دي- طلعت التاني بس جبت جيد جدا برضه والفرق بيني من الاولاني حوالي مثلا خمس درجات ست درجات بس برضه ايه ما نزيدش ابدا عن ثلاث الاوائل خالص يعني ايه كنا بنتسابق مجموعه كده كل واحد ياخد مركز مره والتاني يطلع فوق زميله مره والكلام ده وفرق المساله كلها ايه عباره عن درجات يعني خمس ست درجات مش اكتر يعني تاني سنه في اخر سنه اولى ابتديت احب علم الحديث واحب علوم الشريعه جدا وابتديت اقرا كثيرا في علوم الشريعه ولقيت نفسي سايب مواد الدراسه وبقرا في الحديث وفي الفقه وفي التفسير والكلام ده فخفت على نفسي قلت يبقى انا مش مش هقدر اجيب يعني تقدير كويس فعملت لنفسي خطه كيف انهي المنهج الدراسي بتاعي انا في من ثلاث شهور لاربع شهور اخلصه كله من ثلاث شهور لاربع شهور علشان ادي لنفسي فرصه بقيت السنة أقرأ في الكتب الدينية اللي أنا بحبها قعدت أفكر إزاي أعمل المنظومة دي فوصلت إلى الآتي قلت أنا كان عندي 17 مادة بالإسباني ثلاث مواد بالفرنساوي للغة الثانية وعندي ثلاث مواد باللغة العربية فاللي كان يهمني اللغة الأولى اللي هي الإسباني إزاي إن أنا أكون فيها متفوق يعني قلت هقرأ المذكرة واشوف الدكتور عايز ايه الصفحة دي عايز منها ايه ولخصها باسلوبي انا فكانت الصفحة كلها ممكن تصفصف على ثلاث سطور مركزين يعني اشوف الصفحة اللي بعديها اخد كتاب فصلا فصلا بابا بابا ولخص كل المواد بتاعت الكشكول 100 ورقة 200 صفحة يعني كل ال 17 مادة خلاص وانا جاي من المدينة الجامعية في عن في عند في عين شمس رايح لحلمية زيتون فاتح الايه الكشكول وعمال اقرا واحفظ تصور بقى انسان اول ثلاث شهور كنت قاعد في المكتبة حتى زمايلي كانوا يسألوا عني فكانوا مدين اسم زمان كده فين الرسن رسن الولايات يعني فقر كانوا يسموني فقر المكتبة رسن دي بيبليوتيكا ده بالاسباني يعني فقر المكتبة كانوا يسموني كده ليه قاعد اقرا ليل نهار اسيب سبت زمايلي وماليش علاقه بيهم كنت ادخل المكتبه بتاع الكليه والخص في اثناء الدكتور مش موجود ادخل المكتبه الخص واروح المدينه الجامعيه الخص بحيث ان انا انتهي من الملخص بتاعي في خلال ثلاث شهور انتهت المواد بتاعتي كلها ابتدي بقى ايه في الاتوبيس اذاكر ولما اروح المدينه الجامعيه اقرا في الحديث وفي التفسير وفي الفقه وكده فمشيت في الخطين الاثنين معا لحد ما الدكاتره عندي اساتذتي الكبار بالذات استاذ الادب دكتور اسعد شريف ده كان يحبني جدا وجاب امتحان سنة رابعة من الأسئلة اللي أنا كنت بحطها لنفسي على المذكرة لأن أنا كنت كل سؤال كل سطر أحط سؤال بحيث لو جاوبت على كل الأسئلة يبقى كريت المذكرة جاب آخر السنة سؤالين وكان تاني يوم أعرف النتيجة بتاعتي على طول لحد ما كان في سنة رابعة ومن ثقتي بنفسي وان انا يعني حافظ تماما غلطت غلطه كانت هتطيرني تماما وكنت هطلع بملحق في سنه رابعه تصور كل السنين دي واطلع بملحق في سنه رابعه وانا كنت عايز معيد في الجامعه يعني في الترجمه عندنا كلمه بالاسباني optimismo يعني التفاؤل pesimismo يعني التشاؤم شوف قريبه من بعض ازاي فجت الترجمة بعنوان optimismo اللي هو ايه التفاؤل انا قريتها بيسيميسمو ما اعرفش ازاي قريتها من عجلتي وثقتي بنفسي ولان استاذ رئيسة القسم الدكتورة عليا العناني آه رحمة الله عليها يعني آه كانت بتحبني على اساس ان انا كنت بترجم الشعر الاسباني لشعر عربي والنثر الاسباني لنثر عربي كانت هي تقول كده افضل الترجمة ترجم الشعر لشعر والنسر النسر فكنت انا قلت لكم زي كنت بكتب الشعر فكنت اترجم شعر وادي لها فكانت مغتبطه جدا بيا كنت الوحيد اللي بعمل القصه دي فكانت عارفاني كويس جدا يعني وعارفه مستواي وكده فالمهم قعدت اقرا في ال في ال في ال في القطع الترجمه وانا مستغرب الت- التشاؤم يسعد القلب ابقى احلق ابقى احلق اقول ازاي الكلام ده؟ ايه التشاؤم يسعد القلب دي طب ده ما يدعونيش ان انا اراجع القطعه اراجع العنوان ابدا ولا بصيت في العنوان والاقي ان الدنيا جميله وحلوه بالتشاؤم ها ويعني ندعو الناس جميعا الى التشاؤم ايه ده برضو ان ده يدعوني ابص في ال- في عنوان القطعه ما بصيتش في عنوان القطعه لكن قدرت في نفسي ان ده فيلسوف مخه ضارب وقطعه فلسفيه والعمليه مقلوبه عنده وخلاص وترجمت القصه على اساس ان كل التشاؤم مكان الت- التفاعل حطيت تشاؤم وفي تلت ساعه خلصت الايه؟ خلصت الترجمه. جيت اطلع قالوا لا لازم نص ساعه. قعدت 10 دقايق بتململ قاعد على الجمر واخد بالك عايز اخرج المهم وما ببصش في الايه في الورقه بعد ما سلمت الورقه وانا على الباب انكشف لي الغطاء optimism قريت optimism على حقيقتها حبيت ارجع تاني قالوا لي لا مفيش رجوع ولا هتاخد ورقه يا جماعه اعملوا معروف ده انا بجيب كل سنه جيد جدا وكده هجيب ملحق يعني هسقط في الترجمه هجيب ملحق اطلاقا بقيت زي المهبول اعمل ايه اعمل ايه رحت ادور على رئيس القسم صاحبه الماده اللي هي عارفاني بقى عز المعرفه وعارفه مستواي في الترجمه وكده يعني ف... فلا رحت لقيتها ايه في الحوش بتاع الكليه قالت لها اظن القطعه سهله جدا قلت لها انا الحقيقه هي سهله بس انا غلطت غلطه انا ما اعرفش انا وقتها ازاي قالت لي عملت ايه قلت لها انا اوبتيميسمو دي قريتها بيسيميسمو قالت لي يا منيل كده بد- تلقائيه كانت ست كبيره يعني كانت حوالي كام وستين سنه ايه اللي انت عملته ده؟ قلت لها يا دكتوره انا ما اعرفش ايه اللي حصل انت حضرتك عارفه مستواي في الترجمه ومش عارف ايه و- وانت كده انا هجيب ملحق فانت حضرتك عارف مستواي و- قصه يعني. وقعدت بقى اترجاها انها ايه تعاملني بلطف يعني بناء على مستواي الايه السابق ادتني جيد جدا يعني هي شالت قلت لها شيلي ال- ال- ال- التشاؤم حط مكانها التفاؤل وحاسبين على الترجمه فهي الحقيقه تلطفت معي جدا وقبلت المساله دي على اساس انها عارفه ان انا كل سنه بجيب تقدير واكون اجيب ملحق اخر سنه دي يعني وكسه كبيره جدا وهي كان فعلا محبه ان انا اكون يعني معيد في الايه؟ معيد في الجامعه. فانا عايز اقول آه كلمه يا فاشل دي او انت فاشل دي كانت مفتاح آه، نجاحي ان انا اكون في المراتب الاولى وبالتالي ما بصيتش لقصه بنات انا كان ليا هم واحد طبعا بعد سنه اولى في اخر سنه اولى انكشف لي الغطاء بقول لك بدات اقرا في كتب التفسير والحديث والكلام ده فبقى عندي وازع ديني ان لا يجوز ان انا اكلم بنت في ال في ال في الكليه ولا يجوز ان انا ابص لبنت متبرجه بالاضافه للحياء اللي كان عندنا كابناء الريف ان عندنا حياء فطري تلقائي يعني وانت جاي من قاع الريف رايح القاهره كلما رايت شيئا احمر قلت هذا صندوق البريد ها يعني حاجه امله يعني ما- برضو ايه فده لما تحطه على ده جاي من قاع الريف وعندك حياء وخجل وبعدين عندك دين بقى بقى يعني ده حرام وده لا يجوز والكلام ده هو وعندك هم كبير انك انت عايز تثبت انك محترم لنفسك وعايز تثبت لخالك وانك انت مش فاشل فكان في عوامل كثيره جدا خلتني اعمى تقريبا عن ان معانا بنات في الكليه. فكان هذا من لطف الله سبحانه وتعالى لي، يعني اذا انت كلما آه، حكمك الدين وعلمت ان ربك الذي لا يغفل ولا ينام ويراقبك لا يرضى بهذا انت لا تفعل. اذا ضمنت الى هذا نبل الهدف ومحبه التفوق ضمنت هذا الى هذا اظنك تمشي كالاعمى. آه، أنا بعتذر الحقيقة عن آه، يعني هذا الوقت الطويل ولكن أحببت أن أضع جزءا من تجربتي هي لها ذيول أخرى طويلة برضو ماشية في نفس المضمار برضو ربما ينتفع بها أبنائي قصصتها كثيرا على نوبات متفرقة في دروسي وفي محاضراتي يستطيع الواحد منكم أن يدخل على موقعي على الإنترنت يقولوا الأخ محمد أو على إسلام وي بالنسبة للأشرطة المسموعة اللي هو المنبر الصوتي برضو هيرى كثيرا من هذه التجارب التي قد تنفعه في محطة من محطات حياته أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأشكر لكم حسن الاستماع وأشكر لي إخواننا من الأساتذة الذين يعني حضروا وشرفونا في هذا المدرج معلش يعني بقى إخواننا لهم أسئلة الحقيقة لكن ال ال ال الوقت طال وأنا إن قدر الله سبحانه وتعالى إن كان المفترض أنا أحاضر في الجامعة دي السنة قبل الماضية كان المفروض أحاضر يعني في الجامعة قبل الماضية ولكن آآ آآ قيل لا بلاش الشيخ أبو إسحاق يجي الجامعة ويجي أي شيخ آخر طبعا كان مقصود ليه لأن أنا من أبناء كفر الشيخ وسأكون أكثر تأثيرا ليه لأن الشيخ اللي جاي من على بعد 300 كيلو هيدي محاضرة ويمشي مش هتشوفه أنت بعد كده لكن أنا لو جيت وكلمتك وأنت تعلقت بيه أو حبيت كلامي أو حبيت تتابعني هتقدر توصل لي بسرعة فبرضه إيه يعني كانت القصة ممنوعة لأجل هذا يعني فهو إن قدر الله سبحانه وتعالى وكان لنا لقاء آخر بعد إذن ال ال الكلية يعني ربنا يبارك فيك لنا ميعاد آخر إن شاء الله فأجلس معكم ويعني أجيب على الأسئلة فقط عن أسئلتكم فقط لأن السؤال ده اللي جاي لنا ده اللي هو ان انا عايز التزم واريد ان اتوب وعندي معاصي وكلما اردت ان اتوب انقلب علي الحال هذا يحتاج الى محاضره كامله واخدلك فمعلش اعفوني من الجواب عن الاسئله وان قدر الله والتقينا مره اخرى ان شاء الله نجيب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم عايزين موعد